بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اراجع معاكم السلسله اللي كنا ابتديناها بتاعه سمات الخادم الارثوذكسي او ارثوذكسي لا غش فيه وصلنا للحلقه السابعه فنراجع السته اللي فاتوا عشان احنا بقالنا مده كمراجعه سريعه كده في عشر دقايق وبعدين ندخل على الموضوع الجديد قلنا اول نقطه انه بيكون ارثوذكسي التلمذه يعني ايه ارثوذكسي التلمذه يعني مش بيتلمذ على الا على مصادر موثوق فيها كنيسه موافقه عليها عارفا ممن تعلمت الحاجه الثانيه انه يتسم بتلمذه دائما ما بيحسش ابدا انه بقى معلم وبقى واصل وبقى عارف لا يفضل لاخر حياته يتعلم انه مستعد يقبل التوبيخ او الارشاد بسهوله يميل للطاعه والخضوع ما عندوش حتة أنا فاهم أنا عارف أنا قريت كمان تلميذ للإنجيل وللكنيسة مش تلميذ للإنجيل بس لأنه ممكن للإنجيل بس يفكر فيه بمزاجه ويفسره على هواه ويتهيأ له إن هو فاهم صح وهو فاهم غلط إنما بيتعلم من الإنجيل ومن الكنيسة اللي بتشرح له الإنجيل صح أرثوذكس التلمذة بيخلي الخادم دايما متواضع ودايما فاهم لأن الأرثوذكسي الحقيقي فاهم فاهم ليه بنعمل كده فاهم ليه بنقول كده مش مجرد حافظ بس وده عيب فينا أحيانا نتهم بيه إن احنا نبقى حافظين أو مؤديين لكن مش فاهمين لا المفروض نفهم كل حاجة عشان ده يدينا قوة في خدمتنا وفي حياتنا كمان الأرثوذكسي في التلمذة متمسك مش متعصب بسبب التلمذة الغالية اللي عنده هو فرحان بيها ومتمسك باللي استلمه لكن لا يميل للتعصب تاني نقطة خدناها أرثوذكسي العقيدة قلنا أن الأرثوذكسي الحقيقي عقيدته مظبوطة لأن العقيدة ممكن تبقى فيها حاجات صح وحتة غلط كده ما يبقاش أرثوذكسي كامل لأن الأرثوذكسي الحقيقي كل أجزاء العقيدة مترابطة متناسقة زي ما استلمها من الكنيسة زي ما علمها لنا الآباء وعاشوها القديسين فمثلا قانون الإيمان بيقولوا فهم ثالوث الأقدس التجسد الفداء المجيء الثاني الكنيسة الواحدة المعمودية الواحدة كل عناصر القانون ده هو فهمه وعايشه الأسرار بالنسبة له حياته فما يعرفش كنيسة من غير أسرار ما يعرفش كنيسة من غير كهنوت ما يعرفش كنيسة من غير مذبح وقداس ما يفهمش كنيسة من غير أجبية وبصلمودية ما يعرفهاش فالكنيسة بالنسبة له هي أمان للأسرار العقيدة بالنسبة له إيمان مسلم فما ينفعش ياخد أي فكرة يسمعها أو يقراها ويدخلها في العقيدة لا دي حاجة مستلمها وديعة لازم يحافظ عليها الأرثوذكسي عنده القناعة الشديدة أنه مفيش خلاص بره الكنيسة يعني ما ينفعش واحد يعرف ربنا من منازلهم الكلام ده كلام مستورد وكلام مش أصيل وكلام ما قصدوش ربنا ولا شرحوا الكتاب إنما جوه الكنيسة نعرف ربنا صح وندخل من الكنيسة على السماء أرثوذكسي العقيدة عارف أنه في جزء من الكنيسة هو مش شايفه ملائكة والقديسين لكن مؤمن بوجودهم له علاقة بيهم بيطلب شفاعتهم بيتعلم ويتلمذ عليهم أرثوذكس العقيدة نفسه السماء تبقى في الأرض أو نفسه الأرض تبقى سماء يعني دايما عايش رجله في الأرض لكن راسه في السماء أرثوذكس العقيدة فاهم كويس أن في أنبياء كذبة في كل جيل في معلمين بيطلعوا غلط حتى من جوه الكنيسة أحيانا ومن هنا هو واعي مش أي حاجة يسمعها بيقبلها ثالث موضوع خدناه أرثوذكسي التوبة وقلنا أن التوبة الأرثوذكسية غير التوبة بره الحياة الأرثوذكسية التوبة في الفكر الأرثوذكسي بتاعنا مش آخر الحكاية دي أولها لأنه طول الحياة هتبقى توبة بعد كده فالتوبة هي أول خطوة في الطريق لله وهي الخطوة المستمرة لكن ما فيش حاجة عندنا اسمها واحد تاب يبقى خلصت القصة كده لا ده لازم هيفضل يتوب طول العمر كمان التوبة هي الشرط الأساسي للتمتع بكل الأسرار قبل ما بيتناول بيعيش حياة توب قبل ما بيتجوز بيعيش حياة توب قبل ما بيعترف لازم يكون تائب عشان يتمتع بالاعتراف التوبة بالنسبة له عمل مستمر شغلة كل يوم وكل أسبوع وكل سنة مهما كبر بيراجع نفسه بيجهز نفسه للقاء العريس فإيه عمره ما بيقول أنا بقيت غني ومستغني التوبة بتخليه يك- يزداد تدقيق كل شوية بيزداد جهاد فبقى ايه ضميره كل شوية بيتهذب اكتر كان زمان يفوت الكلام البطال والنظرات والافكار دلوقتي لا كل كلمة كل فكرة ابتدى يدقق فيها لان التوبة بترفعه فبتعلى بالمستوى الروحي بتاعه طبعا في أرثوذكسية التوبة ندرك جيدا أنه قد يهلك المؤمن لأنه إن ارتد لا تصر بنفس الكتاب بيقول كده فما بنصدقش الادعاء الغربي اللي بيقول لا يمكن أن يهلك المؤمن لأن ده ضد التوبة ده يخلي الواحد ما يتوبش لا أنا هفضل خايف على نفسي لآخر العمر لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوض الموضوع الرابع اللي خدناه أرثوذكسي العبادة أن العبادة لله في الكنيسة الأرثوذكسية عامة غير الكنائس الأخرى ليها شكل مختلف نفس نظام العبادة شكل العبادة روحانية العبادة أساس العبادة في الفكر الأرثوذكسي المسبح احنا حياتنا في الحتة دي احنا بنستنى اليوم اللي ندخل نتناول فيه المسبح هو شهوتنا بنحضر نفسنا عشان نقابل العريس وناخد جسده ودمه فبالنسبة لنا المسبح حاجة أساسية فكنيسة ما فيهاش مسبح دي ما, ما نعرفهاش وما نفهمهاش وما ونخاف منها الليتورجية يعني القداس وصلاة الإكليل وصلاة المعمودية والصلاة الإجبية كل أنواع الليتورجيات اللي هي الصلوات التقصية هي حياتنا احنا بنقول احنا أطفال والكنيسة بتعلمنا نكلم ربنا ازاي ما بيلغيش ابدا حريتنا ان احنا نكلم ربنا زي ما احنا عاوزين انما الليتورجية بتعلمنا نكلم ربنا ونعبر عن نفسنا ازاي وفيها كل اللي بنحتاجه للحياة والتقوى فيها الإيمان فيها التواضع فيها النقاوة فيها القداسة فيها التوبة فيها الطلب من أجل الآخرين فيها الاشتياق للسماء فيها كل حاجة أرثوذكس العبادة محافظ على مخدعه يعني إيه بيخاف الدنيا تاخده ويبقى بس وقفته في الكنيسة هي كل العبادة بيخاف لازم يبقى بينه وبين ربنا سر لازم يقفل على قط لازم يعرف يسجد في بيته لازم بينه وبين ربنا أسرار وإلا ما يبقاش أرثوذكسي حقيقي أرثوذكسي العبادة بيحب الألحان حتى لو مش حافظها كلها الألحان بالنسبة له بتجهز نفسه لاستقبال العريس بتحرك قلبه عشان يحب ربنا أكتر ألحان حزيني بتشجعه على التوبة ألحان فرايحي بتشوقه للسماء ألحان الاحتفال بالتناول في التوزيع في الآخر كل ده له صدى جواه حتى لو مش بيعرف يقوله إنما هو بيحبه أو ماشي معاه أرثوذكس العبادة الأيقونات بالنسبة له كتاب مقدس مفتوح بيتعلم من كل أيقونة درس والقديسين اللي في الأيقونات دول حبايبه دول بقية عيلته البخور بالنسبة له صلوات مرتفع حضور ربنا في الكنيسة الشمع له قيمة وله رسالة استنارة الخشوع والسجود جزء من حياته بيتعلم يعني ايه يسجد للثالوث الأقدس و- ويعمل مطانية خامس موضوع خدناه أرثوذكس الروحانية وقلنا برضو الروحانية الأرثوذكسية لها معالم مش بنقول ما حدش عنده روحانية غيرنا لا بنقول ان احنا الروحانية الأرثوذكسية لها شكل شكلها أولا أنها تتحاشى أن تتحول إلى نفسانية يعني الانفعال النفسي ما بيشغلناش زيادة واحد يصوت في الصلاة واحد يقع واحد يهلل ويسقف الكلام ده بنخاف منه احنا الأرثوذكسية الروحانية بتاعتنا فيها معناها روح وديع هادي جوه القلب تبكي جوه قلبك تفرح جوه قلبك وتبقى بتتحرك بهدوء زي ربنا يسوع ومفيش الانفعالات الصاخبة لأنها ممكن تبقى نفسانية وليست روحانية الروحاني يخاف يبقى جسداني بمعنى ايه دايما يغلب روحه على جسده فالصوم بالنسبة له أغلى عنده من الأكل ووقفة الصلاة أحلى عنده من الراحة والقعدة والدلع روحاني مش جسداني الروحانية الحقيقية تخليه يركز على قلبه أكتر من منظره مركز على جواه دايما مش يهمه الناس تقول عليه خادم وشكله حلو لا هو بيخاف من دي هو اللي يشغله أكتر يا ترى قلبي حلو قدام ربنا ولا لا الروحانية تتسم بالهدوء والاتزان وأساسها المسكنة بالروح الروحانية الأرثوذكسية يغلب عليها نغمة التواضع والمسكنة روحانيات تانية ما فيهاش الحتة دي خالص احنا نميل نفضل لآخر العمر نقول له احنا خطاة ارحمنا يا ربك عظيم رحمتك ده الجو أو المزاج الروحي بتاعنا الموضوع السادس خدنا كمان أرثوذكسي السيرة يعني قلنا انه عشان الواحد يبقى أرثوذكسي بالحقيقة مش كفاية يكون بيتوب توبة أرثوذكسية أو عنده عقيدة أرثوذكسية مظبوطة إنما حياته أرثوذكسية يعني إيه حياته أرثوذكسية؟ يعني حياته مستقيمة حياته مستقيمة لأنه ما ينفعش يبقى في الكنيسة حافظ ألحان ومزامير وبيعمل ده كله وبره يكون شخص غير أمين يبقى محسوب علينا غلط المسيح الأرثوذكسي الحقيقي يعمل ويعلم يعمل وصية ربنا قبل ما يقولش ينفذ قبل ما يوعظ ومن ثماره تعرف يعني ايه بيجاهد عشان يقتني الثمر الروحي محبة وفرح وسلام وطول أنا وإيمان وداع وتعفف الروحانية السيرة الأرثوذكسية بيحاول يفكر زي ما المسيح بيفكر فكل شوية بيزداد عمق عشان مخه يبقى بيفكر زي ما ربنا كان بيفكر فإحساساته وسلوكه يتحركوا زي المسيح بعد كده أرثوذكس السيرة بيشهد بحياته قبل كلامه الأرثوذكس الأصيل حياته لوحدها كرازة الناس بتتعامل معاه فتشم فيه ريحة المسيح تحس كده بحاجة حلوة قبل ما يوعظ ولا يتكلم إذا جاء وقت الكلام الأمانة في كل شيء هي شعاره في الحياة إذا كان أرثوذكسي أصيل لابد أن يكون أمين في كل شيء موضوعنا النهاردة هيبقى أرثوذكسي العلاقات أنا بحاول ما أكررش ما دخلش موضوع في التاني على قد ما بقدر إنما طبعا هي كله بيوصل لبعض يعني إيه أرثوذكسي العلاقات في واحد تبقى علاقاته مش سوية الأرثوذكسي علاقاته سوية متوازنة مستقيمة أول علاقة هي علاقة مع نفسه الأرثوذكسي الحقيقي يتسم بالاعتدال ده تعليم في كتاب مدرستنا الأرثوذكسية الاعتدال دايما هو منهجنا نخاف من اليمين قوي ونخاف من الشمال قوي في واحد يدلع نفسه قوي تبقى علاقته بنفسه مش مظبوطه وفي واحد يشد على نفسه بطريقه متطرفه تبقى علاقته بنفسه مش مظبوطه لا ده ارثوذكسي ولا ده ارثوذكسي اللي بيكره نفسه مش ارثوذكسي واللي بيحب نفسه بطريقه غلط يبقى مش ارثوذكسي انما الارثوذكسي الحقيقي بيحب نفسه بس بطريقه ناضجه فبيحب نفسه فيأدبها بيحب نفسه فما بيدلعهاش عاوزها تدخل السماء بيربيها بيقودها في طريق السماء مثلا الأرثوذكس يحب كلمة رجع إلى نفسه كل شوية يرجع لنفسه احنا نميل للحتة دي في فكرنا الأرثوذكس الواحد كل شوية يقعد مع نفسه ويقول لنفسه كده انت ماشية ازاي اخبارك ايه بتتقدمي ولا بترجعي لورا لأن واحد تاني بي... ما بيقولش لنفسه غير أنت بقيتي قديسة وأنت بقيتي عظيمة لا احنا بنواجه نفسنا ونمتحن نفسنا كل يوم ده فكرنا الأرثوذكسي فعلاقته بنفسه سوية بيشوف فيها العيب ويشوف فيها البركة يشوف في نفسه العيب والخطية ويشوف في نفسه النعمة اللي ربنا مديها له لا ينكر دي ولا ينكر دي في كورنثوس الأولى 11 الكتاب بيقول لنا ليمتحن الإنسان نفسه وعارفين ربطها بالتناول هكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس إذا هنا الأرثوذكسية الحقيقية في موقف امتحان شخصي طول الوقت دايما واقف بسأل نفسي أنا أقدر أتناول أنا أستحق ولا أستحق أنا أقدر أروح السماء هل هقدر أقف قدام ربنا هل حبيت أخويا صح هل مقصر في حق حد هل أنا بصلي بصدق ولا تمثيلية هل أنا بدي ولا اللي بدي ده كلام فاضي بيمتحن نفسه طول الوقت بيمتحن نفسه دي علاقة سوية بالنفس ليه؟ لأنه أي واحد يحب حد يحبه يبقى كامل فاللي بيحب نفسه مشغول يكمل نفسه يكمل ما نقص في حياته فعمره ما يخدع نفسه يقول لها انت يا نفسي جميلة وزي الفل وما مش ناقصك حاجة يعني أفكركم مثلا في علاقة متطرفة جت في الكتاب مع النفس فمثل الغني ولا عازر الغني الغبي لما الغني قعد يقول يا نفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة يا نفسي كلي واشربي واستريح وافرحي دي علاقة متطرفة جاله الصوت يقول له يا غبي هذه النفس نفسك اللي مشغول بها دي تؤخذ نفسك منك هذه الليلة تؤخذ نفسك منك لأنك ما حبتهاش بعقل ما فكرتش في خلاص النفس تدلعت نفسك علاقتك بنفسك مش مظبوطة كان المفروض تاخد بالك وتنشغل بخلاص نفسك مش براحة النفس المزيفة أم مع النفس تلاحظوا أن الكتاب قال تحب قريبك كنفسك يعني الكتاب المقدس ما لغاش أن الواحد ممكن يحب نفسه بس في طريقة الحب النفس غير طريقة الأرثوذكسية أن تحب نفسك بطريقة تدخلها السم مش تحب نفسك يعني ترضيها في شهواتها لا طبعا زي انتوا لما بتحبوا أولادكم ما تقدروش ترضوا أولادكم في كل طلباتكم يطلعوا متدلعين وفاسدين انت كأم بترضي أولادك بحدود وساعات تشدي ودي حكمة منك مع انك وانت بتشدي قلبك بيوجعك وبتحبيهم بس هو الصح كده عشان انت عاوزاهم احسن ما يمكن كذلك مع النفس الواحد بيشد على نفسه بيربي نفسه دي علاقة سوية أرثوذكسية وبرضه في أفسس خمسة يقول لم يبغض أحد جسده قط عارفين لما واحد فينا يكره جسده يبقى مش طبيعي أخطيت يعني يبقى ضد الآية دي لأن الآية بتفترض أن كل إنسان طبيعي مش بيكره نفسه ولا جسده الجسد ده وزنه فاحنا غير ال- ال- الناس المتطرفين اللي تلاقيه بيعذب جسده بطريقة فيها عداء لا احنا مش بنعذب جسمنا ولا في الصوم بنعذب, بنعذب جسدنا ولا احنا ما نقصدش نعذب نفسنا احنا بنقصد نهذب نفسنا دي غير دي انا بشد على جسدي عشان ما ينيمنيش في العسل انما مش لدرجة تأذيه لو اذيته تبقى بغلط في حق ربنا هو اللي اداني الجسد وزنه ويقول برضه في كورنثوس 11 لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا إذا الاعتدال في التعامل مع النفس أن تحكم على نفسك بي فير مع نفسك أقول لكم يعني إيه يعني لو لقيت حاجة حلوة فيك ما تنكرهاش افرض ربنا مديك نعمة انك انت مثلا فعلا بتحب الناس قوي ما تنكرش على نفسك ان دي حاجة حلوة بس هي نعمة من ربنا هي نعمة ان يكون قلبك مفتوح للفقراء وللناس كلها ولو سابوك تخدم سبعة ايام ما تزهقش الحياة دي نعمة اعترف انها نعمة واعترف انك عندك حاجة حلوة ما تنكرهاش مش التواضع انك تقول ما عنديش ولا حاجة عدلة لا لا انت عندك حاجات حلوة بس نسيبها لله ده بقى الايه الحكم المظبوط الحكم على النفس المظبوط انك تقول عندي حاجة حلوة هدية من ربنا عطية من ربنا عندي نجاح في شغلي ب- بنعمة من ربنا عندي ميزة في التدبير ربنا مديني حكمة في التدبير نعمة من ربنا عندي قبول عند الناس بس دي نعمة من ربنا كويس ما تعرف الحاجات الحلوة وماله ده لا يضر الروحانية في شيء ولا مش, مش ضد العبادة حب النفس يتأرجح بين حاجتين عكس بعض وحشين المسيحي الأرثوذكسي المظبوط بيحب نفسه كما يحبها المسيح يعني المسيح بيحب نفسك وعشان كده لازم تحب نفسك بس ربنا يسوع بيحب نفسك يقوم يشد ويرخي يشد عليك شوية عشان تتعدل ويرخي ويطبطب عشان تفرح بمحبته فانت بتعمل زي ما ربنا بيعمل معاك في نفسك تشد عليها شوية وتعزيها وتطبطب عليها و- وتقول لها لماذا أنت حزينة يا نفسي تحن على نفسك شوية ترجي الرب لأني بعد أحمده هو خلاصي فالواحد يحب نفسه باعتدال لا يقع في صغر نفس ولا يقع في كبر نفس يعني دايما الواحد ماشي زي اللي ماشي على الحبل كده لأنه على اليمين, على اليمين مثلا في كبر نفس وعلى الشمال في صغر نفس يعني إيه في واحد شايف نفسه أصغر من كل الناس لدرجة أنه ابتدى يكره نفسه دي مش فضيلة دي رذيلة دي حاجة مخيفة مؤذية جدا دي ممكن توقعه في يأس واليأس يضيعه خالص وفي واحد حاسس أنه أكبر من كل الناس دي حاجة تخوف حاجة وحشة جدا لأنه مش هيعرف يتوب هيفضل يقارن بالناس وممكن يحس أنه أحسن منهم ويضيع وعلى فكرة اغلب الناس تتأرجح من ده لده فاهمين ازاي انما الاعتدال فين في النص فاهمنا يعني في واحد ساعة قلبه يقول له انت احسن واحد وساعة تاني يعمل حاجة غلط يقول له انت مش نافعه ومالكش حل الحقيقة لا ده صح ولا ده صح الارثوذكسي المعتدل لو قلبه قال له انت احسن واحد يقول له روح فين من كثرة خطاياي ولو قال له قلبه قال له انت فاشل ومش نافع ورايح جهنم بالتأكيد يقول له فين رحمة ربنا ده بيحبني خالص مش ممكن هيسيبني اهلك فاهمين الفكرة فاللي بيحب نفسه يظبطها في النص ادي الارثوذكسية الطريق الوسطى الطريق المعتدلة في العلاقة مع النفس لأن ممكن تبقى العلاقة مع النفس مشوهة واحد مجامل نفسه زيادة أو واحد بيحتقر نفسه زيادة في الأرثوذكسية العلاقة مع أهل البيت دي برضو مشكلة ليه؟ أحيانا نشوف خادم أرثوذكسي حافظ ومذاكر وبيروح وبيجي إنما علاقته في بيته ملخبطة خالص الأرثوذكسية مش ألحان وعقائد الأرثوذكسية استقامة في الحياة اعتدال فأول حاجة تحكمك في علاقتك مع أهل بيتك هو موضوع المسؤولية أنت ربنا اداك أسرة يا إما أنت رب أسرة أو أم في الأسرة أو ابن طيب في حتة مسؤولية الأرثوذكسية دايما تفكرك بالحتة دي برضه أقصد الأرثوذكسية يعني المسيحية المسيحية الكتابية الطبيعية بمعنى إيه؟ دايما بتشوف نفسك دورك فين قبل ما تدور على حقك فين انت بتدور على دورك ايه مسؤوليتك ايه عطائك ايه ده الارثوذكسي المعتدل دايما يطالب نفسه قبل ما يطالب حد الزوج المعتدل اذا كان متدين تدين سليم طول الوقت بيسال نفسه مراتي محتاجه ايه ولادي محتاجين ايه مش انا عاوز ايه انا عاوز ايه يبقى اناني يبقى مش متدين حقيقي يبقى ماشي في سكه غلط الأرثوذكسي المسؤولية بتحركه حتى لو ابن مسؤول عن والديه بدرجة ما مسؤول عن البيت إذا كان تدينه حقيقي معتدل هيفضل إحساس المسؤولية شغله والدتي محتاجة إيه أبويا أسأل عليه إزاي إخواتي دوري تجاههم إيه لو أم ما ينفعش تخدم على حساب بيتها تبقى مش أرثوذكسية مظبوطة تبقى متطرفة الأرثوذكسية الحقيقية بيتها قبل خدمتها لأن خلاص بيتها أهم أولى أقرب لها فلو قصرت في حق أولادها بحجة أنها بتخدم في حتة غلط تعمل اللي تقدر عليه وبعد كده تخدم أدي الاعتدال المسؤولية بتحرك الواحد وواضحة في ذهنه آية صريحة في تيموساوس الأولى تقول إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان تصور واحد يكون متدين يطلع كمان أنكر الإيمان دي حاجة صعبة أوي بعيد عنكم واحد ينكر الإيمان يعني يرتد ممكن الواحد يتسوى بواحد مرتد لو ما كانش بيسأل على نفسه لو ما كانش حاسس بمسؤولية تجاه اللي حواليه وهو أشر من غير المؤمن شوفوا التعبير قد إيه صعب شر من غير المؤمن يعني أشر يعني أوحش من واحد ما أمنش بربنا لو كان مقصر جامد في حق اللي حواليه يبقى الأرثوذكسية في العلاقات يعني علاقاتك سوية فأول حاجة بتحركك حتة المسؤولية تتهربش منها ودي مشكلة عندنا في الشباب دلوقتي اللي طالع لأنه إحساس بالمسؤولية بيضعف تاني نقطة مهمة في العلاقات الأسرية القدوة ليس نبي بلا كرامة إلا في بيته يعني ايه يعني انتوا كلكم خدام وخادمات تدخلوا اي بيت تقولوا كلمة ربنا الناس تقعد لكم كده باحترام وتسمعكم تيجي انت كأب تقول آية في بيتك تلاقي عيالك بصوا لك من فوق لتحت او انت كأم تيجي تقولي وعظة سمعتيها يقعدوا يتريقوا عليك مفيش كرامة في بيتك ده عادي ربنا يسوع قال ده عادي ما تستغربوش طب امال احنا عاوزين نفيد عيالنا عاوزين الراجل اللي في البيت ده يسمع كلمه عاوزين الست اللي ما بتروحش كنيسة تسمع حاجة انت كشاب متدين والديك مش متدينين نفسك تزقهم زقة حلوة كده ما ينفعش بالوعظ لا ده الوعظ اخر حاجة في العلاقات الاسرية في العلاقات الاسرية القدوة هي الاساس كن قدوة انت فاهم كأرثوذكسية وانت واقف بتصلي بتقول لهم صلوا لكن عمرك ما بتقول لهم صلوا وانت فاتح الانجيل بتقول لهم يا جماعه الانجيل مهم بس ما بتوعظش وتقول يا جماعه الانجيل مهم وانت خدوم بتفهمهم ان المسيحيه خدمه حب لكن مش بتقعد توعظهم عن عظه عن المحبه الوعظ في البيوت بتاعتنا صعب كلنا انما المطلوب ايه انك تبقى مسيحي بجد تبقى صادق تبقى عايش لانه اصعب حاجه لما يجي حد يقول فلان معايا في البيت بيخدم بس كرهني في الكنيسه والخدمه دي معناها ايه معناها في حاجه غلط في تمثيليه بقى في حته مش مظبوطه تقدرش تقول ان ده ارثوذكسي ارثوذكسي بحكم انه حافظ خنفران يعني لا ده صوره سيئه ارثوذكسي يعني معتدل يعني متوازن يعني مستقيم فمستقيم اللي هيعمله في البيت هيعمله في الشارع هيعمله في الكنيسة هيعمله في كل حتة بيحب ربنا بيحب ربنا في كل وقت بيخدم بيخدم كل اللي حواليه مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة معلمنا بولس يقول لتيتوس كده مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة ومقدما في التعليم شوفوا جه التعليم بعد ايه بعد نفسك ادي الارثوذكسيه تقدم نفسك الاول ثم تقدم التعليم ثانيا مقدما نفسك انت الدرس انت حياتك الدرس بعد كده قول اي كلام يمشي بس الاول حياتك انت هي الدرس ومقدما في التعليم نقاوه مش اي كلام شوف بتقول ايه ووقار ما بتمزكش الكلام الروحي الكلام كده غير مستقيم وإخلاص يبقى قبل ما تقدم تعليم نقي مخلص بتقدم نفسك قدوة في كل شيء نقطة كمان في العلاقة مع أهل البيت مهمة إذا كنت خادم أرثوذكسي حقيقي لا غش فيك لابد أن تتسم بالحكمة في التعامل مع الناس بالذات أقرب الناس لأن الشيطان غيته يخرب البيوت شغلته كده خراب بيوت لأن البيوت الأرثوذكسية كنايس خلي بالكم البيوت الأرثوذكسية في الفكر الروحي عبارة عن كنايس unit كنايس يسكن فيها المسيح لأنه إحنا الزواج عندنا سر مقدس فالمسيح مشارك فيه فكل couple بعياله ده كنيسة فزي ما الشيطان بيتشطر يخرب علينا الخدمة ويخرب الكنائس بيخرب البيوت فتبقى انت واعي لدي اذا تحتاج لحكمة عالية حتى في التعامل مع أقرب الناس شريك حياتك مع أولادك تصلي تقول له يا رب اديني حكمة أقول الكلمة دي ولا يتعب أتصرف التصرف ده ولا يتضايق أشد دلوقتي ولا فوت صدقوني في دي حاجات مش سهلة احنا كلنا بنتحرك بتلقائية للأسف أقرب إلى الغشم يعني تلقائية مش سوية لا الموضوع محتاج حكمة في التعامل مع كل اللي حوالينا بالذات القريبين عشان تبقى خادم أرثوذكسي حقيقي عاوز تحافظ على سلام بيتك في نفس الوقت مش هترضي أهل بيتك في الغلط وعاوز تزقهم على الملكوت لكن لو زقيت زيادة يتكعبلوا منك يعصروا فيك الحكاية محتاجة حكمة محتاجة ميزان ذهب كل خطوة تخطيها تقعد تصلي يا رب اديني حكمة شوفوا معلمنا بولس اللي ما كانش عنده عيال ولا أسرة اهتم جدا بالجوانب التربوية وقال أنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم يبقى شاف ان في آباء كتير مع انه ما كانش عايش معانا معرفش لو عاش دلوقتي كان هيقول ايه لا تغيظوا أولادكم يعني في آباء وأمهات كتير بيتصرفوا غلط بيغيظوا عيالهم إما أنه بيقدم قدوة سيئة دي بتغيظ لأنه ابنك باصص لك بإعجاب فأنت بتبوظ الإعجاب مش عاوز يتضايق لأنه مكسوف منك كأب أو أم ليه تسيبه يتضايق نفسيا كده ليه تغيظه لأنك ما قدمتش صورة حلوة قصاده أنت بتجرحه قدام الناس دي بتغيظه أنت مهمله همله أنت مقصر في السؤال عليه أنت مش بتحكي معاه أنت بتكذب قصاده الحاجات دي بتغيظ العيال إذا كنت خادم أرثوذكسي من أجلهم أقدس أنا ذاتي يعني ما كنتش واخدها جد مع نفسك من أجل مراتك وعيالك من أجل جوزك وولادك من أجل والديك هتقدس نفسك هتقول ده أنا لازم أظبط روحي عشان دول يروحوا السماء لحسن منظري الملخبط ده هيلخبطهم ونضيع كلنا يقول ربوهم بتأديب الرب وإنذاره تأديب الرب وإنذاره يعني ربنا ينذر ويأدب اعمل كده اتفق مع أولادك الأول يا ولاد اللي هيعمل كده هياخد البانشمنت ده ده انذار لكن تعاقب من غير انذار تبقى ما بتعملش اللي ربنا بيعمله ربنا الحقيقه فير ما فيش مره ربنا يعاقب كده ونقول له يا رب تعاقبنا ليه ما احنا ما نعرفش لا ما ينفعش لما جه يكلم ادم قال له هل اكلت من الشجره اللي قلت لك انا انذرتك قلت لك ما تاكلش منها فهنا انذره وبعدين ادبه عشان كده محدش من ولادنا يصعب عليه لما نكون متفقين على اتفاق ويكسروا بيقبلوا التأديب لما نكونش متفقين لا بيتغاظ طبعا بتأدبني ليه من غير ما نتفق ما نتفق الأول فدي قواعد تربوية بناخدها من ربنا اللي بيربينا وبعدين تأديب الرب يمشي ازاي تلاقي ربنا طيب جدا انما ده مش معناه انه بيفوت للغلط ما بيفوتش للغلط مرات ينذر مرات يعاتب مرات يشد شدة صغيرة مرات يشد شدة كبيرة اتعلم اتعلم من ربنا تلاقي نفسك تبقى أب حلو وأم حلوة تربي ولادها حلو تمشي بيتك حلو آه بند ثالث في أرثوذكسية العلاقات العلاقات مع الدايرة اللي أوسع الأقارب والمعارف والأحباء والأصدقاء وال... الأول احنا خدنا الدايرة الشخصية علاقتك مع نفسك بتحبها بطريقة تدخلها السماء علاقتك مع أهلك بتحبهم بطريقة كلها حكمة وقدوة مسؤولية عشان يدخلوا هم كمان السماء الأرثوذكسي يتعامل مع كل من حوله أولا بوصية المحبة المحبة بتحرك مفيش قول ده دمه خفيف وده دمه تقيل وده بيسأل عليا ده ما بيسألش بتحرك بقانون وناموس المحبة الناموس الكامل اللي قال عنه معلمنا يعقوب الناموس الكامل هي أهم كلمة في المحبة فبيسأل على الكل بيخدم الكل بيحترم الكل أهل الزوج أهل الزوجة قرايب حلوين قرايب فقراء قرايب أغنياء هو بالنسبة للكل شخص محب ده الأرثوذكسي الأصيل بالنسبة للكل هو شخص خدوم محبة هي شعاره الأولاني حتة بقى يميز ده عن ده أصل دول ناس راقيين شوية دول ناس إيه هو الكلام ده ربنا يسوع ما كانش يعني غني ولا كان في نظر الناس مثقف قوي إنما هو ده رب الكل لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض الأرثوذكسي ما يمدش إيده ويتداين ويغرق روحه ويضطر يكذب عشان يخبي الدين و... ويدخل في شركة مع حد ويمسك في خناقه بعدين لا أهم حاجة عنده نفضل نحب بعض ما يدينش نفسه هو يدين الكل بالمحبة يعني يقدم محبة ومش مستني حد يرد لكن هو مش مديون بحاجة مديون بس بدين المحبة لأن ربنا مغرقه محبة فعاوز يوفي لولاد ربنا لأن من أحب غيره قد أكمل الناموس عاوزة مراجعة دي إذا كنا خدام أرثوذكس علينا واجب محبة تجاه ناس كتير ممكن نكون مقصرين في حقهم تاني نقطة مهمة وهو بيتعامل مع الكل مش معلم معلم لا هو تلميذ متعلم يعني ايه برضو احنا كخدام احيانا قرايبنا واصحابنا يعرفوا ان احنا خدام فلما يقعدوا معاك في قعده يعني لا مؤاخذة في التعبير تفرد عليهم بقى شوية يعني ما انت بقى محضر لك كم درس وقلت كم كلمة حلوة ففي أي قعدة تبقى عاوز ايه يعني تحسسهم أنا خادم وبفهم لا بس دول قرايب دول أصحاب إذا هم سألوك أو فرحانين يسمعوا كلمة ربنا طبعا اشتغل ما تصدق إنما حاسب يكون بيحركك إحساس العظمة أو الافتخار أو السوبريوريتي يعني لا لا انت خدام للكل خليهم يقولوا عليك خدوم مش واعظ خليهم يقولوا عليك خدوم مش معلم المعلم الواحد هو ربنا يسوع فحاسب من دي وسط الأصحاب والأصدقاء إن قدرت بحكمة تحط اسم ربنا وكلمة ربنا تبقى شاطر إنما لو الناس مش مستعدة ما تفرضش عليها شخصيتك وكلامك وتأزمهم كده ويبقوا مستثقلين القعدة معاك لا مش دي الحكمة خليك تلميذ لأنه ممكن يكون الناس أقل مننا معرفة بس فيهم فضائل أكتر مننا في عائلاتنا في علاقتنا في جيراننا في أصحابنا في ناس ما يعرفوش اللي احنا نعرفه بس قلبهم أحلى مننا لو انت تلميذ هتبقى قاعد في كل قعدة عائلية ولا أصحاب ولا بتاع عينك بتلقط الدرس الراجل الكبير ده صحيح مش متدين قوي زينا بس مليان حكم لأنه جواه خوف ربنا الست الطيبة دي قلبها أبيض قوي ما بتشوفش الغلط في حد أبدا مع أنها يمكن ما تعرفش آيتين على بعض طب ما كويس خليك تلميذ ما تبقاش قاعد في القعدة عاوز بس تقول لهم ربنا بيقول لا بالراحة شوية لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخواتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم كمننا احنا عارفين هناخد دينونة أكتر ربنا يرحمه أرجع تاني وأقول الحكمة في التعامل الحكمة بيحركها قاعدة عاوز توصل كل الناس للسماء ومحدش هيوصل للسماء إلا عن طريق الحب والسلام فإن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس في واحد في العيلة صعب صعب صعب على قد ما تقدر احتفظ بسلامك معاه مهما كانت صعوبته على قد ما تقدر اسعى اجتهد قدم محبة ولو من بعيد طب صلي طول بالك عليه انما حاول ما تخسروش ما تخسروش عشان تقدر تبقى خادم حلو قدام ربنا ان كان ممكنا حسب طاقتكم هي دي كلها حكمة ممكنا وطاقتكم دي حكمة في الحب لان في ناس صعب تتحب بالطريقة الطبيعية يعني اسلوبها صعب طب وماله وماله ربنا حاططهم في حياتنا عشان يعلمنا الصبر عشان يعلمنا الحكمة عشان ي... ي... ي... نتعب شوية فيبقى الحب كده طالع مصلوب تاني براجع واقول ايه احنا بنتكلم عن خادم ارثوذكسي في علاقاته اولا هو سوي في علاقته مع نفسه بيحب نفسه بطريقة مظبوطة يخاف على نفسه من الخطية بيأدب ويشد على نفسه لما تتدلع بيطبطب على نفسه ويحايلها لما تيأس وت... وتتعب شخص بيحب نفسه بطريقة صح شخص بيحب أهله طريقة سليمة عاوزهم يوصلوا السماء بيقدم قدوة جميلة عنده إحساس بالمسؤولية بيعمل الدور اللي عليه عنده حكمة عشان يوصل كل واحد من أفراد أسرته للسماء لما يتعامل مع الدايرة الأوسع العلاقات الكتيرة اللي حواليه بيحب الكل مهما كانت صفاتهم وشخصياتهم عنده تلمذة للكل مش واخد الموقف اللي من فوق واخد موقف من تحت متواضع وتلميذ للكل تالت حاجة بالحكمة بيسالم الكل واحتفظ بالكل أصدقاء علاقة أخرى علاقتنا بأعدائنا احنا ما عندناش أعداء إلا الشياطين إنما من يعادينا هيحصل أحيانا إن في واحد يكرهك كده بدون سبب في شغلك واحد بيكرهك لأنك مسيحي واحد بيضايقك لأنك شخص ناجح واحد بيغير منك لأنك محبوب أوكي هيحصل طب ايه علاقتك بهؤلاء الناس في استقامة العلاقة برضه ارثوذكسية العلاقة هنا ايه لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير يعني ايه اوعى تسيب العلاقات دي تحولك الى رد الفعل يعني ايه ترد بنفس الاسلوب بقى هو يقول عليا كده طب ده انتوا ما تعرفوش بقى طب ده بيعمل وبي لخبطت الدنيا هو اللي غلب ليه هو اللي غلب لأن الشر بتاعه خلاك ترد بشر لا لكن ما تعرف انه بيقول عليك كلام كتير تقول على العموم هو إنسان كويس ويجوز أنا مليان غلط غلبت الشر بالخير لما توصلوا الكلمة دي يعني زي ما قالها بولس الرسول يتحرق الشر اللي فيه تجمع جمر نار على راسه ازاي يقول كده بقى انا اشتمه وهو يقول هو راجل كويس جمر نار على راسه هي دي الاستقامه مش بتتعامل برد فعل لا بتتعامل بالأصول الكتابية المسيحية ربنا يقول لك حبه بالرغم من كل اللي بيعمله لما بيقول أحبوا أعداءكم يبقى ربنا يقصد أن في ناس هتعادينا مش إحنا لينا أعداء لأن بولس حطها بشكل صريح ليست لنا عداوة مع بشر مصارعتنا ليست مع لحم ودم إنما يقصد في ناس هتضايقكم اللي بيضايقوكم برضه حبوهم حبوهم من بعيد صلوا لهم اخدموهم باركوهم قولوا فيهم كلمة طيبة اعملوا اللي تقدروا عليه تجاههم ده السلوك الأرثوذكسي الحلو المستقيم تاني المسيحي المستقيم مش ان انا يعني هثبت للكل ان هو وحش لا ولا ان انا هدوس عليه زي ما داس عليا لا مفيش كلام زي كده لا ولا هاخد حقي بدراعي بالعافية لا برضه مش مهم أنا هحاول لكن مش هغلط أهم حاجة مش هغلط مصارعاتنا ليست مع لحم ودم إنما إحنا مشغولين بقضية أكبر بقى لينا حرب مع أعداء صحيح دول بنعاديهم بقى اللي هم الشياطين ولما بنبص لأي شخص بيأذينا بنبص للشيطان اللي وراه ونقول هو ده اللي يستاهل العداء ولينا حرب معاه فعلا والحرب ده بقى هنوريله بقى هتوريله ازاي بالصلاة والصوم انت بتحارب الشياطين اللي بيقلبوا الناس عليك بتحارب الشياطين اللي خلوا فلان يغير منك او يكرهك انت مش بتحاربه هو هو غلبان ده الفكر الارثوذكسي المظبوط اللي يخليك تفضل بتحبه لأنه غلبان في ذاته إنما بقى إيه شايف العدو الكبير اللي وراه إبليس عدوكم هو ده العدو يقول ملتمسا من يبتلع فقاوموه ده اللي يستاهل المقاومة ما قالش قاوموا الناس أبدا بس قال قاوموا إبليس راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم التي في العالم الذين في العالم يعني إيه ده بيحصل معانا كلنا الكلام ده اوعى تفتكر ان انت الوحيد اللي في حياتك منغصين لا كل واحد في حياته كده ايه منغصين يمكن مرة حكيت لكم عن تعبير قاله القديس بخوميوس مكاوي يسوع حكى لنا حكاية لذيذة كده وقال لنا ايه الواحد لما يكون موجوع من مرض يروح للدكتور يدفع فلوس فالدكتور يكوي له الحتة اللي بتوجعه كانوا زمان يكووا الطب القديم عشان يخف يعني بيدفع فلوس ويتكوي يا عين فربنا من غير ما تدفع له فلوس بعت لك ناس مكاوي من غير ما تحسبهم بيكووا الوجع فايه طبعا لو الواحد فهمها كده هيلاقي الناس المتعبين دول هم اللي بيعلموه يصلي اكتر هم اللي بيعلموه الصبر هم اللي بيخلوه يحارب الكبرياء اللي جواه هم اللي بيطلعوا اللخبطة اللي جوه عشان تطلع في النور وت... وتروح من الحاجات الوحشة فالواحد يبص لهم يقول لهم كتر خيركم انتوا اللي هتوصلونا السما بالغلب اللي بنشوفه على ايديكم اخر علاقة بنقول ارثوذكسية العلاقات الخادم المسيحي الارثوذكسي علاقته مع نفسه سوية علاقته مع اهله سوية علاقته مع دايرة شغله واصدقائه سوية علاقته مع الناس المتعبين سوية علاقته مع المخدومين علاقة أرثوذكسية سوية يعني إيه علاقته مع المخدومين بتحركها المسؤولية فهو فاهم أنه الشغل شغل ربنا الشغل ده شغل ربنا احنا كلنا كده بنعمة ربنا بنشتغل مع ربنا حاجة كبيرة قوي فده شغل هو عاوز الست ام فلان اللي بتروح لها في القرية تدخل الكنيسة وتتناول بقالها 30 سنة ما تناولتش عليك على ربنا انت فاهم ارثوذكسيا اللي, اللي هيحرك قلبها مش شطارتك ولا تحضيرك ولا قرشك ولا كيس البركة ولا لو جوزت بنتها كمان انما اللي هيحرك قلبها ايه نعمة ربنا فبتصرخ يا رب ما تسيبهاش تمشي قبل ما تتوب ست غلبانة ما عرفتش طريق كنيسة الحقها يا رب ادي الخادم الارثوذكسي اللي فاهم ان علاقته الاولى بالمخدومين هي علاقة كده يعني ايه مش علاقة كده منه للمخدوم لا هي علاقة منه لربنا ومن ربنا للمخدوم بيشد بيزق ربنا عليه طول الوقت هو بيكلم وبيكلم ربنا هو بعد ما بيسيبه بيرجع يكلم ربنا وقبل ما بيدخل له بيكلم ربنا فحياته ما ما غرقانه صلاه لانه عارف ان ده غالي قوي وهو مش قد المعركة دي مفيش حد فينا قد معركة خلاص النفس لا لأن الشيطان ما بيسيبش حد بالسهل يقول قد اقتنسهم لإرادته يعني ماسكهم كده فعشان تطلع واحد من ايد الشيطان زي داود لما طلع الخروف من من فم الأسد موضوع مش سهل طب عليك بربنا محتاج تصلي طبعا فالخادم الأرثوذكسي عارف كويس مش بيقولها كده وكده عارف قيمة الصلاة في الخدمة علاقته الأولى مع اللي بيحبهم علاقة صلاة مش مجرد تعلق والأحضان وبوس وحشتونا كل ده حلو إنما قبل كده ده شخص النهاردة موجود بكرة هتخلص فرصته عاوزين نلحقه قبل ما يمشي عشان كده يقول الكتاب مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه كلمة تبكتنا كم واحد بيسهر عشان يقول أسماء اللي بيخدمهم قدام ربنا بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين على فكرة كان كل شعب الكنيسة اسمه قديسين يعني أحد ألقاب لأنهم تقدسوا بالروح القدس فبيقول صلوا لكل الناس اللي بتخدموهم بكل صلاة وطلبة كل وقت وساهرين لهذا بعينه يبقى الصلاة من أجل الناس دي حاجة وصية مهمة قوي شغل الخادم الأرثوذكس يا ريتنا كلنا نتعلم من أهم إمكانية لينا في خدمتنا كلها هي الصلاة دي لا محتاجة شطارة كلام ولا محتاجة إمكانيات وفلوس ولا محتاجة شهادة جامعة لا دي محتاجة واحد يحب الناس ويصلي له تاني علاقة سوية مع المخدوم التعب علاقتك بالمخدوم هي علاقة حب بين قوسين تعب يعني ايه حب عملي المخدومين بتوعنا مش عاوزين وعظ اغلبهم عاوزين حب بس والحب بيغيرهم بالذات البسطاء والفقراء الحب بيغيرهم فعلا الحب بيخليهم عجينة طرية في ايدك وفي ايد ربنا انت بتغرقهم بحبك زي اللي بتبلهم بالمية ويقوم ربنا يشكلهم براحته بعد كده انما لازم تديهم حب عشان يطروا شوية القلب القاسي ده ما خدش حب محدش احترمه محدش بصله باهتمام محدش طبطب عليه الايام داست عليه طب انت قدم له حب ربنا اللي مغرقك حب فعلاقتك بالمخدوم اساسها علاقة حب في ناس بتروح للمخدومين عشان تحكم عليهم ده كذاب ده كسلان ده, ده مين قال لك ان احنا واخدينك عشان تشتغل قاضي على الناس طب ما احنا عارفين ان فيهم كذابين وفيهم غشاشين وفيهم بطالين اه بس ده كوم وفي الاخر دول ولاد ربنا وبيحبهم ومستنيهم يتوبوا اوعى تحكم عليهم احكم على نفسك روح حبهم مش روح حاسبهم على خطاياهم فانت تساعدهم يتغيروا مش واقف لهم على الغلط خليك فاهم ان التعب هو اساس العلاقة بينك وبين المخدوم كل واحد يجازى حسب تعبه كل خادم يأخذ أجرته حسب تعبه افتكروا الآية دي سيبكم من المواهب والإمكانيات أكتر حاجة هتوزن الخادم قدام ربنا كم تعبت من أجل هؤلاء ده المقياس اللي ما يتغشش أصلا كلام سهل والفلوس سهلة على فكرة كلام سهل والفلوس سهلة والإداريات سهلة إنما التعب مش سهل التعب هو المقياس الأول إذا كنت خادم أرثوذكسي حقيقي أنت فاهم دي مش بتجري على المواهب مش بتغير من خادم زميلك بيقول درس حلو مش هو ده المهم مش بتغير ان في امين خدمة اصغر منك لا تفرقش لا لا ممكن تتعب اكتر من اي امين خدمة ومن اي كاهن لو انت عاوز تتعب الاساس الثالث للعلاقة مع المخدومين المعرفة المعرفة يعني ايه معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك في امثال 27 اعرف حال غنمك ده اللي بنقول لكم ادخلوا قبل ما تقولوا حاجة ادرسوا افهموا ظروف الناس عيشوا معاهم شوية شوفوا بيفكروا ازاي امكانياتهم الحقيقية ايه طموحاتهم ايه مشكلتهم الاساسية ايه ما تستعجلش وتقول كلمتين وتمشي اعرف حال غنمك خليك طبيب شاطر عشان تدي علاج شخص الاول صح في ناس منكم ما بيعجبهاش قولت ناخد وقتنا في البحث والدراسة لا الكلام ده مهم انك لما تدخل البيت تبقى عارف كل عيل من العيال دي ايه مشكلته البنت دي يمكن تعرضت لإهانات وحشة عشان كده نفسيتها ملخبطة الولد ده عنده ده مش طالع من, من, من اي حاجة في ظروف وصلته لكده الراجل الكسلان ده برضه في حاجات وصلته الست دي اللي عمالة ترغي وتحكي عاوزة حد يعلمها تمسك لسانها اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك خلي عينك عين راعي كل غنمة معروفة باسمها ومعروف عيبها ومعروف ميزتها تقوم تفيد خداء مخدوميك فهنا المعرفة ما أقصدش بيها معرفة تقرأ كتب وتعمل دراسات أقصد بيها تحس بالناس وتعيش مشاكلهم ولما تقرب منهم وتعيش مشاكلهم سهل قوي تفيدهم ربنا يسوع جالنا دنيتنا طب مع انه عارف كل حاجة بس جعش معانا احنا اللي بنعمله بالظبط بنحاول نقلد المسيح هو نزل من السماء يعيش معانا احنا بنروح للناس نحاول نعيش معاهم نص يوم ادي كل اللي بنحاول نعمله عشان نعرف حالهم ونطبطب عليهم ونشيل همهم ونقدم لهم المسيح الحلو يبقى الأرثوذكسية ما هياش عبادة فقط ولا عقيدة فقط إنما الأرثوذكسية هي أرثوذكسية العلاقات علاقتك مع نفسك سوية مع أهلك مع شغلك وأصحابك مع الذين يعادونك ومع مخدوميك لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين